بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا سفر التكوين اصحاح 35 ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك افكركم المره اللي فاتت شفنا انه المرحله اللي قعد فيها في المنطقه اللي اسمها شكيم كانت مرحله كلها لخبطه وما كانتش باذن ربنا وكان فيها تجاوزات دينا بنته وقعت في الخطيه واخواتها الاثنين شمعون ولاوي عملوا مجزره والدنيا اتقلبت عليهم ويعقوب اتخانق مع اولاده وزعل منهم وبعدين ربنا قال له لم عيالك بقى وايه ابعد عن المكان ده كله لان المكان ده ما كانش حسب رايي وقلنا المره اللي فاتت ان في اماكن لو ارتبطت بيها تضيع حياتك الروحيه وتضيع بيتك ولازم يبقى في قرار حاسم انك انت تبعد عن المكان ده مهما كلفك فهنا ربنا له المجد قال ليعقوب قوم اصعد إلى بيت إيل وأقيم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك برضو قلنا إن ربنا بيحب يعيد علينا ذكريات مقدسة لأن كل واحد في أيام في حياته في لمسات إلهية أو في خبرة مع ربنا يحب يفكروا بيها ويقول له ما ترجع لليوم ده ما ترجع للمكان ده لأنه كل واحد له علاقة مع ربنا خاصة للأسف الواحد لما بيبعد عن الذكريات دي ممكن تلاقوه مش غلط فقال يعقوب لبيتي ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم يجي سؤال هنا جت منين الآلهة الغريبة آخر معلوماتنا كانت أن رحيل سرقت تمثال أبوها وطبعا ده يدل على بداية لخبطة في بيت يعقوب كونه بقى بيقول في آلهة غريبة كتير ده الموضوع بس خالص في الغالب كل ده اتاخد من وقت شكيم يبقى مش بس اللخبطة اللي حصلت قتل وزنا ده كمان في آلهة غريبة دخلت في الفترة اللي لا تتعدى شهور أو سنة أو ما نعرفش قد إيه بتاعت فترة شكيم دخلت آلهة غريبة في عيلة يعقوب فيعقوب كان المرة دي شديد وحاسم وللأسف في أباء ضعاف مع عياله يعني داود مثلا كان ضعيف شوية مع أولاده وده تسبب في مشاكل ضخمة لأولاده صمويل النبي ما كانش شديد مع أولاده عالي الكاهن كان ضعيف خالص مع عياله لازم في وقت رب الأسرة يقف في حق ربنا ويبقى شديد مع اولاده لانه هيسال امام الله عنهم فهنا لقيناه راجل شديد مع ان عياله شباب ما هماش سهلين شمعون ولاوي شفناهم مسكوا السيوف وعملوا مجزره يعني لكن لقيناه مشى كلامه بشده على كل اولاده انزعوا اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم برضه حركة أقراط في الودان وأغلبهم رجالة احتمال تكون ليها معاني وثنية في وقتها البعض بيعتقد أن دي كانت طرق يعني بيستخدموها بعض الدجالين والسحرة وتعاملوا مع الشياطين و... فكان منظرهم حتى بت... زي الوثنيين والأمميين وسلوكياتهم غريبة فخد موقف شديد تقلعوا كل الأقراط الذهب دي وكل الآلهة الغريبة فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم دفنها في الأرض طب الحاجات دي غالية حتى لو كانت غالية لازم الواحد ياخد موقف فكرنا في سفر الأعمال لما مجموعة من الناس اللي كانوا بيتعاملوا في السحر تابوا وتعمدوا جابوا كتب السحر فالرسل أمروا بحرقها وحسبوا أثمانها لقوها مبلغ كبير قوي طب مش خسارة الفلوس لا مش خسارة الفلوس تتحرق إذا كانت هتعطل خلاص الناس وإذا كانت تمن حاجات من إيد الشيطان يبقى فعلا لازم تدفن في الأرض أو تتحرق فهنا عملية الدفن دي كانت قرار شديد من يعقوب يورينا شخصيته الجديدة بعد إسرائيل صحيح هو أخطأ في حركة شكيم لكن لا شك أنه من ساعة ما التقى في الليلة إياها بملاك العهد وهو أصبح متشدد روحيا مش عاوز يتنازل ويرجع تاني لورا الموقف ده أحبائي خلينا نقول محتاجين قرارات في حياتنا وفي بيوتنا يعني الواحد يدخل بيت مسيحي يلاقي أزايز خمرة إزاي يعني وده يليق ببيت مسيحي يلاقي صور خليعة متعلقة على الحيطان وده يليق ببيت فيه صلاة يلاقي حاجات تدل على أمور دنيوية يعني أبعد ما تكون عن الأمور الروحية طب يبقى بيت ربنا إزاي ده ويسكن فيه ربنا إزاي ويبقى فيه بركة إزاي خلينا متشددين شوية يعني إيه متشددين أقصد مع نفسنا إحنا مع الناس طيبين أوي لكن مع نفسنا لازم نبقى شداد انزعوا الآلهة الغريبة اعزلوها اطمروها تحت البطمة بحيث الواحد يبقى شديد مع نفسه لأنه طول ما الباب متوارب كده وماله معلش هتلاقوا الشيطان له رجل في بيوتنا على قولة له رجل كده ربنا يسأله المجد يقول تعبير وكأنه عاوز كل ولاده يقولوه يقول رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء يعني الشيطان ملوش عندي أي حاجة ملوش في بيتي أي شعرة أي رجل ملوش في دماغي أي فكرة ملوش في قلبي أي شعور وحش الشيطان لو جه أقول له إن أنت مالكش في حاجة مالكش عندي حاجة أنت في حالك وأنا في حالي فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند الشكيم ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب لو رجعت كم آية لورا بعد عملة شمعون ولاوي قال لهم يعقوب قدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فيعقوب كان متخيل بعد حركة شكيم دي سمعة عيلته بقت وحشة جدا كل القبائل هتقلب عليه وهو معهوش يعني جيش إنما مجرد ما طمر الآلهة الغريبة وفي واخد في وشه رايح على بيت إيل حركة توبة ورجوع لله فوجئنا بالعكس هو خايف إن الشعوب كلها في المنطقة تكون سمعت باللي عملوه وينتقموا منه فيقول هنا كان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراءه يعني إيه حصل العكس الإنسان التائب مخيف للشياطين والإنسان غير التائب لعبة في إيد الشيطان لما الواحد يرجع لربنا بعزم القلب ويبقى واخد الحكاية جد كل الدنيا تعمل له حساب والبركة تبقى معاه في كل خطوة لكن لما الواحد يكون لسه عايش في الشر يبقى ملطشة للظروف فحصل عكس اللي خايف منه يعقوب فوجئ انه منين ما بيتحرك كل القبائل خايفة منه وعاملة له مئة حساب ايه الكرامة دي وايه النعمة دي وايه اللي عندك زيادة يا يعقوب عشان يعملوا لك حساب وانت لسه بتقول انا نفر قليل لا دلوقتي في نعمة في بركة نعمة التوبة وبركة حضور ربنا في حياة واحد رجع لربنا فلم يسع وراء بني يعقوب فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل هو وجميع القوم الذين معه وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه لوزي الاسم القديم لمنطقة بيت إيل ولوز يعتقد في الكتاب رمز دايما لكلمة الله تبان في أرمية واحد لما يقول له ربنا يسوع بيكلم أرمية يقول له ماذا أنت رائن قال له أنا شايف أضيب لوز قال له أحسنت الرؤية أنا ساهر على كلمتي لأجريها يبدو أن في أنواع من نبات اللوز كده يطلع في أرض زي مهجورة وينمو لوحده فكانت الرسالة أنا سهران على كلامي أنت بس ترمي البذرة والباقي عليا فكلمة لوز دي تدل على كلمة الله وفي ارتباط شديد قوي بين بيت إيل ومدينة لوز اللي هو نفس المطرح بمعنى إيه حيث يوجد بيت الله توجد كلمة الله والمفهوم ده أحب أعلق عليه شوية ليه أحيانا في ناس تفصل بيت ربنا عن كلمة ربنا فاللي يبقى جوه بيت ربنا يبقى مجرد طقوس وألحان وترتيبات ويبقى محدش مركز في كلام ربنا خطأ أو العكس واحد يتكلم عن ربنا ويقول ربنا بيقول ويفصل كلمة الله عن بيت الله أغسطينوس كان يقول زمان أنا ما فهمش الإنجيل إلا من بيت ربنا ما فهمش الإنجيل غير جوه الكنيسة ليه؟ لأنه ده اللي يفسر لنا إيه اللي حصل النهاردة كل واحد خد الإنجيل وطلعه بره بيت إيل بره الكنيسة بقى يفسره بمزاجه وبقى يقول الآيات بطريقته وبالتالي طلعت بدع وطلعت هرطقات وطلعت طوائف وطلعت مشاكل كل ده ليه فصلنا بيت إيل عن لوز فصلنا بيت ربنا عن كلمة ربنا لكن تلاحظوا احنا في طقسنا القبطي كل قداس كل عشية كل بصخة لازم فيها قرايات يبقى داخل الكنيسة بنقرا الإنجيل وفي تنوع في القرايات شوية بولس وكاثوليكون وإبراكسيس ومزمور وإنجيل وعهد قديم وعهد جديد التنوع ده بيعمل نوع من الشرح لأن النص بيلقي ضوء على نص آخر فالأمور بتبان زي تعبير بولس لما يقول قارنين الروحيات بالروحيات قارنين الروحيات بالروحيات فهنا بيت إيل ولوز اللي هي كلمة الله وبيت ربنا مرتبطين ببعض جدا وده يخلينا دايما لما نيجي الكنيسة نبقى حريصين نركز جدا في القرايات يعني احنا داخلين على البصخة كل سنة وانتم طيبين اشبعوا بالقرايات جوه البصخه جوه الكنيسه شوفوا الكنيسه اختارت ايه فصول ونعيش مع الكنيسه ماشيه ساعه بساعه من ساعات اخر اسبوع في حياه المسيح مركبه عليها مزامير جميله قبلها نبوات جميله كل ده بيخلينا نعيش في فكر روحي كأن الكنيسة هي الأم وبتقدم طبخة لولادها طبخة مش يوم بيوم بقى ساعة بساعة من يوم حد الزعف لغاية يوم العيد فأتمنى كل الناس تطلع حاسة بالارتباط ده مش فاصلة الكنيسة عن الإنجيل أبدا لأن الكنيسة بتقرأ الإنجيل بفكر كنسي بفكر رسولي بفكر ممتد عبر ألفين سنة أشرحها لكم بطريقة تانية لما أريوس وقف يقول أبي أعظم مني إذا الأب أعظم من الابن أثناسيوس الشماس الصغير ما كانش لسه بطرك رد عليه رد جميل ورد مقنع ورد بسيط قال له الكنيسة ما علمتناش كده أو بتعبير آخر يقولوا قال له ما استلمناهاش كده أبي أعظم مني آية صح لكن المفهوم اللي انت طلعت بيه من الآية غلط ان عظمة الآب غير عظمة الابن يبقى الآب مختلف عن الابن في الجوهر الكنيسة ما قالتش كده يبقى ما بفهمش الإنجيل غير من جوه الكنيسة ده أصل تلميذ ألكسندروس وألكسندروس تلميذ ماري مرقس وماري مرقس تلميذ المسيح فالمسيح وصل للكنيسة أن أبي أعظم مني لا تعني فرق في الجوهر تعني أن المسيح بتجسده أخذ صورة العبد فمجده دلوقتي وكرامته تبدو وكأنها كرامة إنسانية أقل من كرامة الله لكن ابتدى يجيب له آيات تاني تؤكد المفهوم الكنسي يقول له طب ما هو بيقول أنا والأب واحد وبيقول له أنا مجدتك على الأرض مجدني يبقى الابن والأب المجد متبادل ومجد واحد فاحذروا من فهم الإنجيل خارج الكنيسة لأنه لما يطلع الإنجيل بره الكنيسة وأقصد بالكنيسة مش مبناها بس فكرها على بعضه أبائها الخلفية بتاعت 2000 سنة القديسين اللي شرحوا وسلموا أجيال ورا أجيال لأن الشيطان نفسه ياخد الإنجيل ويقول أفكار غلط كلنا عارفين أن في حد التجربة لقينا الشيطان بيحارب المسيح بآيات لكن بمفاهيم غلط لما بيقول له اسجد لي أصل أو ارمي نفسك عشان الآية بتقول يوصي ملائكته بيك طب وهي الآية بتقول ارمي نفسك المفهوم غير الحقيقة بنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل إيل بيت إيل لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدعا اسمها ألون باكوت باكوت يعني من البكاء أو شدة البكاء فيبدو أنه بكوا بشدة على دبورة دبورة دي بقى مين لو تذكره دي اللي جت مع رفقة زمان قبل ما تتجوز إسحاق لأنه لما بعتوا رفقة تبقى زوجة لإسحاق قبل ميلاد يعقوب طبعا ما دي رفقة دي أم يعقوب بعتوا معاها مرضعة فمرضعة يعقوب تعتبر أو مرضعة اللي كانت بتخدم رفقة ساعات المرضعات في الزمن ده بيبقوا أقرب من الأمهات للعيال أو بيبقى لهم مكانة شديدة عند الأطفال المرضعة دي لأنها بتبقى عايشة معاهم طول الوقت فهي ست كبيرة طبعا زي بمثابة جدة ليعقوب نفسه فبكى عليها وتأثر جدا لموتها برضو ناخدها بشكل رمزي وعلمنا بولس الرسول شبه اللي يعلم في الكنيسة أو الخادم عموما بالمرضعة قال صرنا على نفسه كالمرضعة لأولادها ليه؟ لأنه الإنجيل بيشبه كلام ربنا باللبن قديس بطرس يقول اشتهوا اللبن العقل العديم الغش فإذا كان اللبن طالع من الكنيسة لبن مش مغشوش تبقى الكنيسة مرضعة أو الخادم ياكل ويشبع ويهضم ويطلع كلام بسيط يبقى زي المرضعة اللي تاكل كويس وتطلع لبن مغذي للطفل المبتدئ الطفل ما يقدرش ياكل الأكل الكبير الدسم إنما الخادم يقدر ياكل كويس وبعدين إيه يطلع لبن يطلع حاجة بسيطة لكن مغذية للأطفال فده تشبيه مهم ومن هنا محبة الكنيسة لأباء الكنيسة يعني عندنا علم اسمه علم الأباء الآباء دول معلمي الكنيسة مش بس الآباء يعني كهنة وأساقفة لكن يقصد بيهم الآباء اللي تركوا تراث نقول مثلا يوحنا ذهبي الفم نقول أغسطينوس باسيليوس غريغوريوس ديوسكوروس مع احتفاظنا بألقابهم العظيم ليه لأن دول سايبين ثروة في التفسير وثروة في التعليم كتب كثيرة في الأصل اليوناني ومترجمة بكل اللغات ده بيدينا غنى ليه لأن واحد يجي يقرأ الإنجيل بمزاجه يقول لا ده القديس باسيليوس قال والقديس غريغوريوس قال يبقى دول ايه مرضعوا الكنيسة معلموا الكنيسة وأبائها دول اللي بيدونا اللبن العقلي العديم الغش يعني ما تغشش ما تفسرش غلط ماتت دبورة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة دعا اسمها ألوم باكوت وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان آرام وبارك وكأن ربنا ما ظهرش ليعقوب طول ما كان في شكيم وطول ما كان وقت لبان ما كانش بيظهر له فالوقت اللي خرج من بيت لبان راجع لابوه ظهر له والمرة اللي مشي بيها من شكيم وراجع لبيت أبوه ظهر له يبقى تلاحظوا دايما الواحد يشوف ربنا أو يقرب من ربنا قوي لما يطلع من حال الخطية و... ويسعى للقداسة احنا برضو داخلين على أسبوع البصخة كلنا عاوزين نرجع لربنا بالتوبة بالدموع بالتنهد بالسجود عشان ربنا يكشف عن عينينا ونشوفه ونقول له يا رب ماذا تريد أن أفعل فهنا ظهر الله ليعقوب حين جاء من فدان أرام مبارك وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب هتقول ما هي دي مش حصلت قبل كده اه ما هو بيأكد عليها ليه أصل الحركة بتاعت شكيم تخص يعقوب يعني ايه كونه في نص السكة بعد ما بقى اسمه إسرائيل يرجع يعسكر في شكيم منطقة وثنية ويجاري أهل الدنيا دي مش حركات إسرائيل دي حركات يعقوب فكأن الاسم القديم إنسان عتيق له حركاته والاسم الجديد إسرائيل له شكله فرجع يأكد عليه مرة تانية يقول له أنا قلت إنك اسمك إسرائيل وقلت كفاية اسمي يعقوب يعني بطل الحاجات بتاعت زمان بعض الآباء شافوا أن المسيح لما قعد مع بطرس بعد القيامة بعد الإنكار وحب يسأله بتحبني ولا لا كعتاب ما قالوش يا بطرس قال له إيه قال له يا سمعان ابن يونا وكأنه عاوز يقول له إيه هو أنت لسه سمعان ولا أنت بطرس ده من بدري يا رب أنت سميته بطرس من بدري إيه اللي يخليك تقول له يا سمعان دلوقتي بيشاور له انت ليه شغل زمان بيرجع لك وليلة صليبه لما برضو بطرس كان منفعل وبيقول له إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك ما قالوش يا بطرس قال له سمعان سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك فكأن المرة اللي يقول له سمعان يقول له ها احنا تبع مين دلوقتي سمعان ولا بطرس انت دلوقتي يعقوب ولا اسرائيل انت فلان مين بالظبط فلان اللي اتعمد وعايش شبه المسيح ولا فلان ابن فلان ابن فلان ابن علان بتوع الدنيا يعني انت ماشي بانهي وش ماشي بانهي منهج فلا يدعى اسمك تأكيد الحكاية دي معناها تجديد العهد أو تجديد التوبة مثلا كلنا خدنا يمكن أسماء جديدة وقت المعمودية أغلبنا فكرة الاسم الجديد يعني أنت ليك خط جديد تعيش بيه لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدعا اسمه إسرائيل وقال له الله أنا الله القدير طب يا رب ما أنت لسه هتعرف نفسك بيه ما هو عارفك كويس عاوز أقول له يا يعقوب أنت مشكلتك إنك لسه ما عرفتنيش كويس لسه مخك بيروح للدنيا كأن الدنيا فيها من هو أقدر مني لسه ساعات تفكر في الأغنى والأقوى والأعظم بطريقة الدنيا يا ابني أنت معاك الأعظم والأقوى والأغنى من كل حاجة أنا الله القدير إمتى هتفهمني إمتى هتعرفني كويس إمتى هتثق فيا للآخر إمتى هترمي وتحمل عليا في كل حاجة امتى الدنيا تبقى صغيرة وابقى أنا بس اللي كبير في عينيك يا يعقوب كفاياك يا يعقوب خليك بقى إسرائيل ده أنت شفتني بعينيك ده أنت شفتني بدلت لك قلب عيسى وغيرته ده أنت شفتني سطرت عليك مع لبان ده أنت شفتني غرقتك بركات وأنت ما كنتش تستاهل أنا الله القدير هو ينفع ربنا يجي يقدم نفسه الواحد بعد سنين من المعرفة والإيمان ينفع ينفع يعني احنا داخلين برضو على أسبوع الألام احنا كل ما نصلي نكتشف ربنا وكأننا لأول مرة نكتشفه كلنا عارفين ان ربنا موجود وربنا قادر وربنا حكيم وربنا رحيم وربنا طيب انما قدام صليبه كل سنة نكتشف يا ده وكأننا أول مرة نعرفك يا رب كل دي طيبة كل ده حب أنا الله القدير فخلينا لما نقرب ما نستغربش إن ربنا بيعرف نفسه لأن إحنا بسمع الأذن سمعنا عنه ولكننا لم ننظره بعد أنا الله القدير أثمر وأكسر أمة وجماعة أمم تكون منك لسه دي وعدهم بالرغم أنه أخطأ بس طالما أخطأ وتاب ترجع له كل الوعود ربنا هو هو عهد قديم عهد جديد هو هو مع أي تائب يجدد له كل العهود والوعود طالما تبت تاخد الحلة الأولى وتاخد الخاتم وتاخد الحذاء وتاخد العجل المسمن وتاخد الفرح وتاخد كل حاجة ليه؟ طب ما كل ده ضاع بالخطية كل ده يسترد بالتوب طب بعد ما تبت رجعت غلطت تاني توب تاني وكل ما تتوب تاني يرجع لك كل حاجة طب ما ده الكلام ده اتقال زمان قوي اسمر واكسر واعمل منك شعب كبير وبتاع هنعيد الكلام تاني ونأكد الكلام تاني لأن ممكن يعقوب يكون حاسس هو أنا خلاص الوعد راح مني اكمني كذبت كتير ولخبطت كتير وسبت نفسي في شكيم وعيالي قتلوا الناس ولخبطت وما ربتهمش كويس و... لازم انت غضبان علي لازم رفضتني أكيد الوعود بطلت أكيد قلت بقى نسلك كرم للبحر دي ما عادتش سارية قال له لا يا حبيبي سارية بدل رجعت وتوبت ترجع الوعود كلها أنا أقدر أعمل كل اللي قلت عليه طالما أنت رجعت كمان لعهدك ملوك سيخرجون من صلبك طبعا ملوك حصل في التاريخ ان يعقوب ده ابو كل ملوك اسرائيل جدهم الاول لكن ملك كل الملوك سيخرج ايضا من صلبه لان ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح هو من صلب اسرائيل من صلب يعقوب فهو بيقول له ان كان على الملوك انت طبعا يعقوب ده راجل راعي اغنام غلبان على قد كده لغايه وقتها انما قال له انت مش عارف اللي مستنيك إكراما لجدك إبراهيم وأبوك إسحاق في ملوك هيطلعوا منك لكن كمان ملك الملوك آتي من نسلك والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض ثم صعد الله عنه في المكان تعبير صعد الله عنه يعني واضح أنه كان شايف بعينه ساف المسيح ظهر الله ليعقوب وصعد الله يعني اختفى من قدام عينه إذا كانت ظهورات حقيقية متكررة يعقوب بالرغم أنه إنسان في عيوب كثيرة ربنا كان بيديله فرصة يشوف فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيتئيل نفس الحركة اللي عملها من عشرين سنة لما كانت حكاية السلم وصحي الصبح وعمل الحجر كده وحط عليه الزيت وعملوا مذبح ووعد صلى ووعد ربنا لما ظهر له المسيح مرة تاني جاب عمود بقى ووضبه كده وسكب عليه السكيب يبقى زي الميرون لسه في جيبه زيت المسحة ده هو ده أغلى ما يملكه يعقوب اليومين دول أبونا البطرك وأبائنا الأساقفة بيعملوا الميرون أغلى ما تملكه الكنيسة ليه؟ مستودع الروح القدس زيت المسحة ده ممتد من أيام الآباء البطاركة الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب الزيت اللي بيدشن الهياكل الزيت اللي بيدشن الأيقونات الزيت اللي بيمسح كل طفل عشان يبقى مسيحي وكل معمد فزيت الميرون أو زيت المسحة ده أغلى ما نملكه لأنه يحمل حضور الروح القدس سكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل ثم رحلوا من بيت إيل ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتا أفراتا أو أفراتا دي المنطقة اللي فيها بيت لحم وبيت لحم دي بقى تفرق معانا جدا ليه؟ بيت لحم دي اللي هيتولد فيها المسيح له كل المجد وبيت لحم قبل المسيح بألف سنة هي المدينة اللي هيتولد فيها داوود النبي وعشان كده ميخا النبي ما بين داوود وما بين المسيح يقول وأنت يا بيت لحم أفراثة لست صغيرة بين ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل ففي الطريق كل دي كانت قرى تعبانة قوي يعني في السكة من بيت إيل لغاية ما يوصل لبيت إسحاق عدى على منطقة أفراثة أو بيت لحم وهناك حصل بقى ولدت راحيل وتعثرت ولادتها وهتموت راحيل في الوقت ده وهنا برضه عاوز أفكركم بحاجة مهمة لما هيرودس قتل أطفال بيت لحم أطفال بيت لحم على بوابة بيت لحم في قبر رحيل ساعتها اتقال النبوة رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين رحيل إيه ده رحيل دي ماتت من 1500 سنة ولا 1700 أيوة بس هي رحيل أم جدتهم رحيل أم كل العيال دي فكأن النبوة قالت أن في صوت بكاء وعويل ونحيب كثير رحيل ذاتها بتبكي دي النبوة اللي قالها أرمية وكتبها متى النبي وقت قتل أطفال بيت لحم لأن في المنطقة دي اللي شهدت ميلاد المسيح ومسافة سنة حصلت مجزرة ولادة مذبحة أطفال بيت لحم كل الأمهات في المنطقة دي كانت بتبكي بحرقة فالنبوة قالت ده رحيل ذاتها بتبكي لأن رحيل مدفونة في الحتة دي يأتوا إلى أفراسة ولدت رحيل وتعثرت ولادتها وحدث حين تعثرت ولادتها أن القابلة قالت لها لا تخافي لأن هذا أيضا ابن لك يعني اللي بتولدها عرفت انه ده ولد وهي يبدو انها مشتاقه جدا ما كانتش بتجيب عيال رحيل وجابت يوسف بعد عمر طويل وده العيل التاني ليها الفرحه التانيه فكانت نفسها تجيب له اخ لكن فالقابله بتقول لها ما تخافيش ما هو ولد برضه ايه هيفرحك يعني عاوزه تشجعها لانها شايفاها في النزع الاخير وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني أما أبوه فدعوه بنيامين يعني ابن اليمين هنا طبعا مفارقة صعبة أن في الوقت اللي يتولد أخ ليوسف تموت أم يوسف وأن رحيل المحبوبة الزوجة اللي عاش 14 سنة من عمره يعني يجاهد في اقتنائها يعقوب فاكرين سبع سنين وسبع سنين وكان بيحبها فعلا فقدها أثناء ولادة الابن الثاني وهنا لقاء الموت والحياة في اللحظة اللي نفس بتدخل العالم نفس تانية بتسيب العالم طبيعة العالم كده طبيعة الحياة على الأرض كده فلسفة الحياة على الأرض كده إنه إيه للموت وقت وللولادة وقت سليمان الحكيم يقول كده لكن اللحظات دي كانت قاسية جدا على يعقوب وعلى يوسف جدا لأن رحيل زوجة محبوبة وهي الأم طبعا الوحيدة ليوسف فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراثة التي هي بيت لحم فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم لما يقول الكتاب إلى اليوم معناها إيه مين اللي كاتب التكوين موسى النبي موسى النبي كاتب بعد يعقوب بحوالي 350 سنة أو أكثر فإذا ما زال في وقت موسى عمود قبر رحيل موجود عشان لو واحد قال يمكن مش موجود دلوقتي آه إلى ذلك اليوم ذلك اليوم بتاع كتابة التوراة التكوين فموسى وهو بيكتب بالروح القدس بيقول وده المكان اللي انتوا عارفينه اللي فيه لغاية دلوقتي عمود قبر رحيل ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجد العذر ساعات يتسمى إسرائيل أو دلوقتي بيتسمى إسرائيل لأنه ماشي صح وبرضه يتسمى إسرائيل ليه؟ الآلام يا أحبائي والأحزان تنقل الإنسان من يعقوب إلى إسرائيل يعني صحيح التوبة والصلاة يساعد الواحد يتحول تحول جذري من شخصية يعقوب لشخصية إسرائيل لكن ربنا يساعد الناس في التغيير والتحول ده بالأوجاع الوجع الشديد والحزن والألم بيثقل الإنسان وينقي قلبه ويصغر الدنيا في نظره ويكبر قلبه ويكبر عقله ويعلمه الصبر ويعلمه الحكمة ويخلي مخه في ربنا أكتر ويخلي شهواته ضعيفة جدا في الدنيا ويربي جواه شهوات روحية بركات كثيرة للأيام الصعبة فيزداد إسرائيل قداسة بالوجع بالألم قبل كده ما كانش بتاع وجع تاخدوا بالكم كانت الدنيا ماشية معاه وكل اللي عاوزه بياخده بدراعه بياخده ويكذب شوية ويتخانق شوية وبعدين بدأت الأوجاع دبورة المرضعة المحبوبة ماتت والأخطر بعد شوية رحيل المحبوبة ماتت وقبلها في مشكلة ضخمة أن ولاده وقعوه مع أهل البلد أهل المنطقة كلها في حادثة شكيم وتجارب شديدة ومشاكل ورا بعض يعني يا رب قبل ما أعرفك ما كانش عندي كل المشاكل دي بعد ما عرفتك وشفتك وقربت منك ألاقي التجارب ورا بعض كتير ما ناس تسأل كده يعني هو احنا لما قربنا من ربنا يعني ربنا توصى بينا لا هو ربنا متوصي كده كده لأنه لا يشاء أن يهلك أحد لكن ربنا عاوزنا ندخل السماء فلما خدنا الخطوة الأولى بالتوبة والرجوع والصلاة بقى ربنا بيساعدنا بخطوات أخرى عشان نوصل للسماء فلما يعصر شوية ويضغط شوية ده كل ده في اتجاه الباب الضيق اللي يدخل على السماء إذا ما نستغربش إن الإنسان الروحاني يتألم كثيرة هي أحزان الصديقين ولكن من جميعها ينجيهم الرب وربنا ما وعدش بغير كده قال أنه طبيعة الحياة على الأرض في العالم سيكون لكم ضيقاً رحل إسرائيل وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلها سرية أبيه وسمع إسرائيل مصيبة أخرى أن رأوبين ابن البكر اضطجع مع تعتبر مرات أبوه اللي هي بلها اللي كانت يعني خادمة رحيل طبعا ورا بعض المشاكل وإحباطات صعبة وده جرح في كرامته كأب وجرح في تقوى هذه الأسرة لقينا فيها الأوثان ولقينا فيها القتل ولقينا فيها الزنا ولقينا إيه اللخبطة دي كلها وأكيد يعقوب هو بيشوف اللخبطة دي كلها مش قادر ما يلومش نفسه ما أنا زمان كنت بكذب على أبويا ما أنا كذبت على خالي ما أنا كنت طماع وعاوز كل حاجة ما أنا ركنت ربنا وما كنتش بصلي بالسنين ما أنا ما ربيتش عيالي على الصلاة ولا على التقوى رأوبين ده ابني البكر ولا اهتميت إن أقول له ربنا ما اهتمتش بيه يا دوب يوسف بس كنت عرفت ربنا فابتديت أركز مع يوسف فيوسف طلع متربي إحساس صعب طبعا الواحد يكتشف إنه بيحصد ما زرعه ما يزرعه الإنسان إيه إياه يحصد أيضا لما تلاقي أولادك بعيد عنكم بعيد عنكم كلكم يبعدوا عن ربنا مفيش أب وأم بيقدر يعفي نفسه من المسؤولية لما بيشوفوا الشباب بيبعد ما تقدرش تقول إنك بريء كل البراء يمكن لو كنت اهتميت أكتر ما كانوش مشوا في السكة الغلط فاحنا مسؤولين طبعا وعشان كده ربنا من الأول يقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع يعني اعملوا حسابكم سلوككم هيسمع في عيالكم وأحفادكم وأمانتكم واجتهادكم وصلواتكم وكل حاجة حلوة فيكم هتقعد لأولادكم وأحفادكم إذا احنا مسؤولين صحيح دي ما بتلغيش إرادة كل شاب وكل ابن ما بتلغيش كل واحد يحمل حمل نفسه لكن في طبعا مسؤولية وكان بنو يعقوب اثني عشر بالمناسبة حكاية حركة رأوبين دي الشريرة دي ستسقط البكورية عن رأوبين في آخر السفر ده آخر سفر التكوين هنسمع يعقوب يتنبأ لأولاده على فراش المرض بعد ما يشوف يوسف ويرجع له كل حاجة هيبتدي يدعي لكل واحد من ولاده ويشوف بعين النبوة إيه اللي هيحصل لهم فهيمسك البكر رأوبين وهيقول له أنت ما عدتش بكر ما عدتش بكر ليه سقطت عنه البكورية بسبب الخطية دي وأفكركم بحاجة إن إحنا ملاحظين من أول تاريخ البشرية أن البكورية عادة بتسقط يعني قايين كان بكرا سقطت منه البكورية بسبب قتله الهابيل وخدها شيث إسماعيل كان بكرا سقطت منه البكورية عيسو كان بكر سقطت منه البكورية رأوبين كان بكر وسقطت البكورية ليه؟ عشان يبان ان البكورية تشترى او البكورية تكتسبها بالايمان ما هياش اكمنك اتولدت الاول ما هياش حاجة جسدية عشان يجي في العهد الجديد يقول علينا كلنا كنيسة أبكار يعني ايه كنيسة أبكار ما انتم مش بالضرورة كل واحد فيكم البكر في عيلته لا أبكار من ناحية ربنا ان انتوا اخترتوا ربنا فربنا اختاركم فأصبح كل واحد فيكم شبه البكر المسيح فده معنى رمزي ان احنا كلنا أبكار يعني احنا كلنا نرث البركة كلنا نرث الملكوت لأننا صرنا أبكارا بالإيمان أبكارا بالاختيار بالأمانة لأن البكورية ما هياش مجرد واحد خد فرصة اتولد الأول طب هو اتولد الأول امتيازه أدينا شفنا اللي اتولد الأول ضيع فرصته زي عيسو وزي إسماعيل وزي قايين وزي آه زي رأوبين وكان بنو يعقوب اثني عشر بنو ليئة رأوبين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وابن رحيل يوسف وبنيامين بيعمل حصر كده عشان رحيل ماتت فبيقول لنا احنا فين دلوقتي في التاريخ بيراجع علينا ال 12 بقى سبط لان بنيامين لسه مولود واكتمل العدد 12 اللي احنا عارفين انه هيفضل 12 وابن بلها جارية راحيل دان ونفتالي وابني زلفة جارية ليئة جاد وأشير هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في فدان أرام وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه يا ساتر أخيرا رجع لإسحاق أبوه مرار أكثر من عشرين سنة بعيد عن أبوه وطبعا كام سنة في العمر يعني عشان عشرين سنة تروح كده ويتهيألي يعني أظن أن بعد يعقوب وأولاده عن إسحاق العشرين سنة تسبب في سوء تربية أولاد يعقوب أكثر من عشرين سنة عشرين سنة ده, ده أكثر بكثير كمان ولاد يعقوب الكبار على الأقل ما تمتعوش بجدهم إسحاق لو كانوا اتربوا عند جدهم إسحاق إسحاق كان مركز مع ربنا أكثر من يعقوب من الأول فيمكن ما كانوش طلعوا الأصباط بالأخلاق دي وهنا يعني أنا هقول رأي شخصي البعض ما يزعلش مني بقت في موضة إن كل الناس عاوزة تاخد بعضها وتهاجر وخلاص وأحيانا نيجي على الجدود والجدات وكأن يعني إيه مش محطوطين في الحسبة يعني كل واحد بيشوف مصلحته مع بيته وخلاص في الوقت اللي احنا بننسى انه ممكن يكون الجد والجدة لهم دور في التربية لا يقل أهمية عن الأب والأم إذا كانوا روحيين إذا كانوا ناس روحيين ده ممكن دول يبقوا أخطر مؤشر أو يعني فاكتور يعني فاعل في الموضوع فأرجوكم وانتوا بتفكروا في الهجرة في ناس بتفكر في الهجرة بلاش تتجاهلوا حق الكبار عليكم اعملوا اعتبار للحتة دي وفي نفس الوقت ما تحرموش الأولاد من الأحفاد من جدودهم بالساهل الكلام ده هيعجب الكبار ومش هيعجب الشباب لكن احرصوا انه لانه الجد والجده غالبا بيدوا حنان ويدوا حب ويدوا قيم ويدوا معاني واذا كانوا روحيين طبعا بيدوا قداسه ممكن تكون هي اللي هتحفظ اولادكم لكن ظاهره الهجره العشوائيه دي اللي بيها بننكر فضل الناس الكبار ونتجاهلهم لا نخدمهم ولا نتمتع بيهم طب مش خسارة فهنا ايه اللي كسبه اسحاق ولا كسبه يعقوب من غربة كل واحد عن التاني فين عقبال ما جولوا العيال كان اسحاق عجز على اخره وبعض المفسرين بيقولوا كانت رفقة مشيت طب وايه اللي كسبته يا يعقوب جاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي هي حبرون حيث تغرب إبراهيم إسحاق وكانت أيام إسحاق 180 سنة فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عيسو ويعقوب ابنه وكأنه يعني يدوب لحق يدفنه يعني أدي كل اللي خده لما رجع لإسحاق رجع عشان ياخد بركة دفن هذا البطرك العظيم وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم عيسى طبعا حضر الدفن مع يعقوب ودلوقتي ما عادش في مشاكل بينهم فبرضه الكتاب بيذكر لنا عيلة عيسو مشيت ازاي أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدى بنت إيلون الحسي وأهليباما بنت عنت بنت سبعون الحوي الحسيين والحويين دول قبائل كنعانية وبسمة بنت إسماعيل أخت نبيوت فولدت عدى لعيسو أليفاز وولدت بسمة رعوئيل وولدت أهليباما يعوش ويعلام وقرح هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في أرض كنعان ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه يعني العيلة كبرت فده راح في حتة وده راح في حتة ولأنه من الأول ربنا شايف أنه عيسو لن يرث البركة لأن عيسو زي ما انتم شفتوا ارتبط بوثنيات ما ارتبطش بحد من العيلة اللي تعرف ربنا ولما حب يحايل أبوه وأمه خد بنت إسماعيل لكن يعني برضه إيه حاجة في النص يعني لكن ما مشيش في الخط الروحي أما إسحاق فمشي ورا وصية والديه خد رفقة اللي جابت يعقوب وعيسو وهكذا لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا برضه هنا الكتاب عاوز يوضح انه اذا كان قيل ان البركه ليعقوب ده معناه مش معناه ان عيسو اتظلم هو كانوا فاكرين البركه يعني عيسو ده هيعيش شحات ويعقوب ده هيبقى اغنى واحد عيسو كان غني لكن البركه كانت تكمن في سر قدامه آلاء مئات السنين هو ميلاد المسيح من عيله يعقوب هو التقوى اللي هتستمر في العيله دي لكن هم كانوا فاهمينها بركة يعني فلوس وده تقتلوا عليه ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما تعبير جميل قوي من موسى النبي وهو بيكتب بالروح القدس يقول هو المفروض يقول لم تحتمل الأرض سكناهما معا زي ما اتقال على زمان إبراهيم ولوط هنا التعبير لم تستطيع أرض غربتهما أن تحتملهما يعني إيه؟ مش احنا يا جماعة كلنا غرب وكلنا زيارة وماشيين طب ما نستحمل بعض ما نشيل بعض لأنها ايه فترة وتخلص لكن لما بننسى انها فترة وتخلص بننسى فكرة الغربة بنتقاتل ويبقى كل واحد عاوز يحط ايده على ارض وعاوز يزق اخوه بعيد وعاوز يملك في الدنيا وعاوز ياخد المكانة الأولى ده لأنه نسي المعنى الجميل اللي يسري على الكل أرض غربة يعني دي مش أرض سكنة للأبد لو دي ميراث أبدي نقول لك اتخانق عليه اتخانق على ملكوتك لكن ما تتخانقش على الدنيا ولو هتتخانق على ملكوتك مين هيخانقوك غير الشياطين مش هتتخانق مع بشر البشر يقولوا لك خد الملكوت اللي انت عاوزه وعشان كده يقول ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه يعني يلا نتخانق على الأبدية لكن ما نتخانقش على الدنيا اللي عاوز حاجة من الدنيا ياخدها دي أرض غربة ده شوية تراب زي واحد بيتخانق على تراب واحد بيتخانق على المظات اللي بيتخانقوا في الدنيا بيتخانقوا على شوية تراب اللي بيتخانقوا على الذهب والألماس دول ناس واعيين ودول ما بيخانقوش بشر ليه؟ لأن في بيت أبي منازل كتير يعني مش هنزحم بعض في السماء ما تقلقوش المكان واسع قوي انما اللي عاوزين يعطلونا دول الشياطين دول اللي هنخانقهم ملناش حرب مع بشر ابدا في طريق السماء انما الحرب مع بشر لما تبقى العين في الدنيا فللاسف لهذا الوقت كان عيسو ما زالت عينه في الدنيا فوش بركه فلم تحتمل لم تستطيع ارض غربتهما ان تحملهما من اجل مواشيهما برضه ساعات الواحد يتعجب يلاقي عيلة فيها أغنياء واعين في بعض في قضايا يقول في باله يعني كان يمكن أحسن ربنا يفقرهم عشان ما يكرهوش بعض ويخسروا بعض ويتخانقوا مع بعض يعني هو ربنا من طيبته اداهم كتير اللي اداهولهم الخير ده كله يتسبب في ان هم يخسروا بعض ما كل ده خير من ربنا ما كان ممكن جدا يبقوا فقراء الاثنين يمكن الفقراء ساعات يشيلوا بعض أكثر ويحتملوا بعض و... ويخدموا بعض طبعا العيب مش في الخير كلكم عارفين كده لأنه أحيانا لو حتى برضه ما فيش خير في تذمر وفي برضه طمع لكن العيب في النظرة نفسها لو أنت شايف كل اللي عندك خير ربنا مش هتتخانق عليه أبدا ومش ممكن تخسر حد عشانه وتبقى عينك مليانة بربنا وبالسماء واللي عاوز حاجة ياخدها لكن ما حدش هياخد منك السماء فهنا من أجل المواشي ما عرفوش يعيشوا مع بعض وتكرر تاني القصة بتاعت إبراهيم ولوط اللي انتهت بمأساة لوط وعيلته لوط طلع شعبين في منتهى السوء بني عمون وبني مؤاب بسبب انه انفصل عن ابونا ابراهيم ونفس الكلام هيحصل مع عيسى هيطلع شعوب كلها وثنيه بسبب انفصاله عن اسحاق ابوه فسكن عيسو في جبل سعير وعيسو هو أدوم وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير وإيه كل دي منطقة أسماء نعديها شوية عشان إيه قد لا تعنينا الأسماء إلا للي يحبوا يتتبعوا مسار العائلات كلها برضو نوصل لعدد 31 يقول هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل يعني في ملوك طلعوا من عيسو كمان ومات بالع فملك مكانه يباب بن زارح من بصرة وهكذا كمية أسماء وكلها ملوك وأمراء عيسو هذه أسماء عدد 40 أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم التسجيل ده له قيمته في إثبات صدق تواريخ العهد القديم علماء التاريخ لما بيتتبعوا الحفريات والصخور والجيولوجيا والآثار والكلام ده بيلاقوا الأسماء دي مسجلة ويكتشفوا أنها مسجلة في الجيل المقارب لنفس التواريخ دي يعني في علم اسمه الأحجار تتكلم في كتب تقول كده الأحجار تتكلم يعني إيه يعني المسجل عندنا هنا ده موجود كمان في الحقيقة اللي يدرس بقى العلوم يكتشف أنه في بلاد كانت بأسماء الناس دي وليها أثار موجودة في المناطق المسجلة في سفر التكوين وفي الوقت ده كان قبل المسيح بحوالي 1800 سنة يعني فتح الكلام 3800 سنة فإذا كل اللي في الإنجيل بيثبتوا العلم أو بيحققوا إنه ما هواش كلام مجازي الأسماء دي كانت حقيقية وكانت موجودة وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان حرم بقى يعقوب يبعد تاني عن بيت أبوه سكن يعقوب أخيرا في أرض غربة أبيه في أرض كنعان وهذه مواليد يعقوب يوسف إذ كان ابن سبع عشر سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه هنبدأ بقى قصة يوسف العفيف لكن يعقوب عايش معانا برضه لكن هنا الإصحاحات اللي جاية كلها هتركز على شخصية يوسف لآخر سفر التكوين هو بطل الثلث الأخير من سفر التكوين يوسف يوسف أول ما سمعنا عنه كان سنه 17 سنة مامته ماتت رحيل وبيشتغل غلام عند إخواته وإخواته مين ولاد الجواري فيبدو أن ولاد الجواري عندهم عقدة ان ده ابن المحبوبة بالرغم ان امه ميتة فكانوا بيعاملوه وحش وكانوا بيغيروا منه ومتغاظين منه مش بيفكروا ان ده اخوهم الصغير وانه برضه ملوش ام زيهم انما في احساس دايما ان هم اقل وصغر النفس احيانا يجعل الانسان يتعالى ويفتري ويأذي مش مش بس كبرياء صغر نفس لانه حاسس بالدونيه حاسس انه دون المستوى فبيقول كان غلام عند بني بلها وبني زلف اللي هم اثنين ولاد بلها واثنين ولاد زلف من امرأتي أبيه وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم يوسف كان ساذج في الأول يوسف ده هيتعلم الحكمة بس هياخدها من أصعب مدارسها هيتعلمها في السجن وهيتعلمها في في البهدلة كلها في السبي إنما هو 17 سنة بس شاب تحسه خام ساذج فيروح بسذاجة يحكي لأبوه فطبعا لما يحكي لأبوه إخواته يكرهوه أكتر وهو حبا في أبيه عاوز يقول له إخواتك إخواتي بيقولوا هيعملوا فالحياة طبعا قلة حكمة لأنه مش قاصد لأنهم ما بيكرههمش على فكرة يعني تبقى إدانة وخطية كبيرة لو بيكرههم بس الأيام هتثبت أنه يوسف ما كانش بيكره إخواته بس هو كان شوية تنقصه الحكم كونوا بسطاء وكونوا حكماء وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه اللي زاد وغطى بقى إيه إن يعقوب ما قدرش يمنع نفسه أن يظهر تعلقه بيوسف أكثر من أي حد لأن يوسف مش بس ابن رحيل احنا ممكن نعتبره ابن التوبة لأن يوسف كان هو الصغير قوي في مرحلة توبة يعقوب فلما يعقوب قرب من ربنا وابتدى يمسك في ربنا وشاف المسيح وبقى اسمه إسرائيل كان اللي عارف يركز معاه كان يوسف فيوسف خد عز أبوه وقت التوبة زي سليمان على فكرة سليمان واختير ملكا مش لأنه أكبر أولاد داود لأن ابن التوبة برضه داود بعد ما عمل عملته ومات الطفل الأول اتولد سليمان وكان بقى داود كل حياته صلاة وتوبة في الوقت ده فسليمان خد تركيز أبوه الروح فربنا اختاره يبقى هو الملك بعده فأحب إسرائيل يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملون طبعا ابن شيخوخته كان ممكن واحد يقول طب ما بنيامين أولى ما هو بعد يوسف في بنيامين بس بنيامين ارتبط مجيئه بموت رحيل برضه هنا الأمور النفسية للأسف بتلعب دور في حياة الناس ومهم جدا أن الأب والأم ما يميزوش واحد من عيالهم مهما كانت الظروف مفيش حاجة اسمها الولد ده أذكى من إخواته تقوم تحبه أكتر ولادك يفضلوا ولادك وكلهم يتحبوا بنفس الدرجة بنفس الدرجة ما تقولش ان الولد ده اذكى البنت دي اموره اكتر الولد ده بيسمع كلام ابوه خطر جدا انك تميز بين اولادك ايا كانت الاسباب اعمل زي ربنا قدم حب للكل وبلا حدود كون بقى يطلع حلو وما يطلعش حلو دي ده اختياره لكن تبقى انت عامل دورك صح لكن احيانا نتسبب احنا الكبار في ان احنا نزرع المشاكل والكراهية بين الإخوات وحتى لو قلت إن فيك ضعف بتميل لشخص ما تظهروش أبدا لكن بتتكرر المأساة اللي حصلت مع يعقوب وعيسو زمان ما هو أم يعقوب كانت بتحبه وكان أبو يعقوب بيحب عيسو فطلعوا يعقوب وعيسو ما بيحبوش بعض طب يا يعقوب أنت اتمررت وطلعت مش عارف تبقى انت واخوك اصحاب بسبب التمييز اللي حصل ليه تميز في ولادك ده انت شفت المرار كله وحياتك كلها ملطخة بالمشاكل بسبب الحتة دي تتعيد نفس المشكلة تاني وانا هختم بالفكرة دي في التربية في خطين ممكن يمشوا في واحد بوعي بيشوف الأخطاء اللي اتعملت معاه من والديه فيمنع تكرارها في ولاده وفي واحد بقلة وعي اللي اتعمل فيه بيعمله هو بالظبط في ولاده الموضوع كله مسألة وعي انت واعي ان اخطأوا في حقك سامحهم يمكن عن جهل اخطأوا في تربيتك لكن ما تعملش اللي اتعمل فيك في عيالك صلح بقى انت تعبت ان ابوك عصبي تبقى عصبي انت تعبت ان والدتك كانت بتميز اخوك عليك انت تميزي واحد من ولادك ليه تكرروا الاخطاء تاني الافضل جدا انك انت بحكمة تقول كويس ان انا اللي تعبت عشان اتعلم درس ما تعبش ولادي يبقى حتى القسوة او التعب اللي تعبته ده جاب فايدة انك انت حفظت ولادك من نفس المشاكل اللي عدت عليك بس ده محتاج وقفة محتاج وعي محتاج إدراك محتاج روحانية محتاج فكر مستنير لكن اللي يسيب نفسه اللي يسيب نفسه هيكرر نفس الأخطاء لأنها بتبقى مزروعة جواه لكن هو مش مجبر إنه يعمل نفس الأخطاء لإلهنا كل مجد وكرم أبدا ناخد آية واحدة اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم قولوا معي اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم كمان مرة اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم تفضلوا نصلي